بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية قل هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني يحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا في كتاب مختصر منهاج القاصدين وهذا فرع التزكية من مدرسة الربانية فرع التزكية من مدرسة الربانية نقدم مختصر منهاج القاصدين انتهينا من الربع الأول من الكتاب ربع العبادات وندخل في الربع الثاني من الكتاب ربع العادات وأوله باب في آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك يقول الشيخ عليه رحمة الله وآداب الأكل منها ما هو قبله ومنها ما هو مع الأكل ومنها ما هو بعد الأكل فمن القسم الأول الذي هو قبل الأكل غسل اليدين قبل الأكل كما ورد في الحديث لأنها لا تخلو من درن قال في الهامش محقق الكتاب وكل ما ورد في غسل اليدين قبل الأكل ضعيف كما جزم به الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض فإنه أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رفعه على المائدة هذه سنة وهو أدنى إلى التواضع يبقى حاجتين من فوائد ال- وضع السفرة على الأرض لا على المائدة السفرة على الأرض أقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان مرفوع صلى الله عليه وسلم وإنما أكل على سفرة السفرة في الأرض وهو أدنى إلى التواضع فيه شيء من التواضع أن الواحد يقعد في الأرض وهو بيأكل ومن ذلك أن يجلس الجلسة على السفرة فينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى وينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله برضو موضوع جلسة الطعام حديثها ضعيف وليس بصحيح وإنما هذه فائدة مهمة أن ينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله تعالى ليكون مطيعا بالأكل ولا يقصد به التنعم فقط لماذا نأكل هذا موضوع مهم هل نحن نأكل لنعيش أم أننا نعيش لنا أم أننا نعيش لنأكل لا هذه ولا تلك إننا نعيش لنعبد فنأكل عبادة نعيش لنعبد دليلها واضح وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أما نأكل لنعبد فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإنما الأكل فقط لكي يقوم الصلب بين يدي الرب لكي أستطيع أن أقف لأصلي هذا هو الهدف من الأكل لو أن الإنسان يستطيع أن يعيش بدون أكل لو أن الإنسان يستطيع أن يعبد الله بدون أكل لكان ينبغي له ذلك كان آه، أحد السلف مالك بن دينار كان مالك بن دينار يعمل في كتابة المصاحف فكان يكتب المصحف ويعطي آه، ثمن المصحف أربعة دراهم عند البقال ويأخذ منه كل يوم رغيف وحبة فقط فكان يوضع ثم كان يقول والله لو أن هذه تكفيني يشيل حصاه من الأرض يرفع حصاة من الأرض ويقول والله لو أن هذه تقيتني تقويني على الصلاة على العبادة يعني ما عملت بيدي للدنيا قط وكان بيكتب مصاحف فما بالك اللي بيروح شغل من 8 ل 3 يتعامل مع نعوذ بالله من شر الخلق ومواصلات و... ينبغي أن ي... أن يشهد الله من قلبه أن هذه ضرورة ولو أنني أعيش بدون أكل لما عملت بيدي للدنيا قط افهم هذه فإننا لا نأكل لنعيش ولا نعيش لنأكل وإنما نعيش لنعبد ونأكل لنعبد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه بحسب ابن آدم لقيمات لقيمات يعني ايه يا عم الشيخ أحمد جمع لقيمة تصغير لقمة يعني كم لقمة صغننة يقمن صلبه يوقفوه على رجليه آه قال لا يقصد به التنعم كنا معزومين عند أخ وعلى الله ما يزعلش بس ها وسبحان الله العظيم محطوط في وسط الأكل صينية ضخمة كده عليها سلطة بس موضوع السلطة بقى موضوع مش عارف الجزر متقطع ازاي والطماطم متقوره ازاي والخيار مت- مرصوص ازاي آه، رصه هندسيه تاخد لها ساعتين ثلاثه رص اللي عايز ياكل احنا ما بنقولش ان ده حرام لا وما بنقولش ان هو مكروه برضه لا من المباحات بس اقصد زوجه تقعد لها ثلاث اربع ساعات ترص في شويه سلطه ده للتنعم اما اللي هياكل فالله يرحمه احد اصدقائنا كان يمسك ربطة الجرجير ومن الوسط يقول نظام معيزي هكذا الذي يريد ان يأكل ما يقيته ما يقيمه على قدميه ليعبد الله اما اللي عايز يتمزج بالاكل بقى وحط المزة دي وجنبها دي وظبط دي واعمل دي واعدل دي ده ناس ده تنعم ده تنعم سبحان الله العظيم ما زالت بعض أهلي تتندر علي أني قلت مرة حين قلت لها كلي قالت ماليش نفس قلت له احنا بناكل للنفس احنا بناكل عشان نقف على رجلينا خلاص ما عادش موضوع النفس ده بقى ناكل وخلاص كل من غير نفس هو لازم يبقى في نفس يعني للأكل هكذا اللي عايز ياكل عشان يقف على رجليه اما اللي هياكل لمزاج بقى ريحة الأكل ريحة أكل مين يا عم احنا عايزين ندخل الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب لا يقصد به التنعم وعلامة صحة هذه النية أخذ البلغة دون الشبع يبقى ياخد اللي يمشيه مش لحد ما يشبع قال النبي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم يعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لك- أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه والحديث في الترمذي بإسناد صحيح ومن ضرورة هذه النية ألا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع سبحان الله ما يمدش ايده على الاكل الا لما يكون جعان اصل اللي عايز مشهيات حواليها شوية سلطة وشوية مخلل وازازة بيبسي و ده راجل مش جعان دخل على احد السلف فوجد عنده خبز خشن خبز شعير خشن فقال هل تشتهيه نفسك قال لا قيل وماذا تصنع قال أتركه حتى تشتهي قالوا أنت بتقدر تاكل ده قالوا لا طب وبعدين قال بسيبه لحد ما نفسي تشتهيه ما هي النفس لو جاعت هتموت من الجوع تعمل ايه تشتهي ايه اي حاجة تاكل اي حاجة احيانا الانسان ياكل واهله في البيت يقولوا له مش هنسألك الاكل حلو ولا وحش ليه اصل انت جعان والجعان اي حاجة تبقى حلوة اي حاجة تبقى لذيذة في فمه فلذلك ينبغي الانسان الا يقدم على الاكل يا جماعة جعلوها قانون انا قلت لكم في بداية الكتاب ده عايزين قانون القانون الاولاني اللي حطيناه في اول الكتاب ده ان يحضر قلبك فيما انت فيه يعني وانا راكع يبقى قلبي في الركوع فكري وتركيزي وعقلي في الركوع وانا ساجد فكري في السجود وانا صايم فكري في الصيام وانا نايم فكري في النوم احتسب نومتي كما احتسب قومتي خد القانون التاني ده ما تاكلش غير لما تجوع وما تنامش غير لما تضطر لما يغلبك النوم يبقى ألذ نوم وألذ أكل خلوها دي قانون قانون الأولاني أحضر قلبك فيما أنت فيه دون غيره القانون الثاني لا تأتي ما يشتهى إلا مضطرا لا تأتي ما يشتهى إلا مضطرا تفز بلذته كتير من الناس بيحارب عشان ينام الدنيا حر اليومين دول الواحد مش عارف ينام ما تنامش حر ما تنامش تفضل صاحي لحد ما يغلبك النوم هتنام بقى ما انتش دريان بحر ولا برد احيانا الواحد فعلا لما يغلبه النوم يقوم من النوم هيختنق من العرق اللي مغرق داخل عينيه وداخل مناخيره وداخل بقه وهو مش دريان مد ايده يجيب الفوطه وهو نايم يمسح العرق ويكمل خلاص هو ده جه النوم لكن اللي بيحارب بقى افتح شبابيك لا الشبابيك هتدخل نور طب اعمل مروحه طب المروحه عامله صوت طب آه، نشتري تكييف والتكييف بالتقسيط النهارده و50 جنيه في الشهر والعمليه تمشي يا عم هو النوم عايز شغلانه اخرى فلا تاتي ما تشتهي الا مضطرا يقول احد الدعاه وأن لمن لزع واقع الإسلام قلبه أن يأتي شهواته إنه لا يلتفت إلى مسائله الشخصية إلا وهو مكره مش فاضي واقع المسلمين ما يسمحش إن احنا نقعد نسترسل في الشهوات من ضرورة هذه النية انه يأكل تعبد ألا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع وأن يرفع يده قبل الشبع ومن فعل, ومن فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب دكتور إيه بقى ومن ذلك من أداب الطعام أن يرضى بالموجود من الرزق ولا يحتقر اليسير منه سبحان الله العظيم القصة دي أنا قلتها كتير قلت لكم عمركم شفتوا غني بيحقد على فقير أنا شفت قلت إن أنا كنت ماشي مع واحد من هؤلاء الأغنياء في عربية أم نص مليون ورايحين لمزرعته اللي بكام مليون واحنا معديين مجموعة من الجماعة الفواعلية مش عارف فواعلية دي مع- ماشية عندكم ولا مش ماشية اللي هم بيشتغلوا باليومية يعني قاعدين على الرصيف كده كانت الساعة أقول 10 الصبح فقال لي هم الناس دول قاعدين كده ليه في ميت ولا ايه قلت له لا ده دول لك فواعلية بيشتغلوا باليوم باليومية يعني يوميتهم كام قلت له الواحد يوميته 10 جنيه قال لي طب ايه رأيك ما نديهم كل واحد 10 جنيه ويروحوا النهاردة لأولادهم قلت له والله جميل قال ماشي فنزلنا وراح مطلع فلوسه كل واحد 10 جنيه 10 جنيه صارت تروح تقعد جنب عيالك النهارده ما اشتغلش ماشي هاصوا طبعا بال10 جنيه وقاموا جري بعد ما ركبنا العربيه وماشيين قال لي شفت الواد اللي قاعد على الرصيف بياكل سندوتش فانتوم فانتوم ده يعني فول على طعميه السندوتش معمول طعميه ومفروم عليها س- معمول فول ومفروم عليه طعميه كده قال لي شفت الواد بيقطم في رغيف ازاي ده انا لو كلت السندوتش زي ده ارقد فيها شهر انا الراجل بيتكلم بمنتهى الحقد اه سندوتش ممكن يكون اللي بياكل ده شوف العربية شوف رب شوف الرزمة اللي بيوزع منها شوف كله بيحقد على كله لكن اقصد ان سندوتش الفول والطعمية اللي الراجل بياكله بيفكر ان الباشا ده ما يرضاش ياكله بيحتقر هو بيحتقر احيانا تقول لحد كان معايا حد من الغلابه واحنا ماشيين فكانت الدنيا صبح فبقول له نفطر فول وطعميه قال لي فول وطعميه يعني احنا ناقصين فول وطعميه اه ده كان في مكه كان في مكه ها وبقول خرجنا من الحرم بعد الضحى فمعديين على المحلات اللي هي تحت ابراج مكه يا رب ما تحرمناش من الحج والعمره يا رب فالناس عندهم فول وطعميه نجيب فول وطعميه نبت... هل يعني احنا وحشنا الفول والطعميه احتقار الذات ده غلط مالها الفول والطعميه مالها الجبنه القريش والجبنه القديمه والمش مالهم ليه ما لا تحتقر الذات لا تحتقر الذات اي طعام الرسول صلى الله عليه وسلم دعي الى خل فأكل خبز وخل وقال نعم الإدام والخل نعم الإدام والخل وكل خبز بخل عمرك كلت بخل يا ابني احنا زمان عملناها لما عزمنا الإخوة ووكلناهم عيش وملح كل واحد قدامه شوية ملح ورغيف كل يا ابني هي دي العزومة اه كل وفعلا والله عملتها واقسم بالله عملتها والاخوه ما زالوا يتندرون بها عزمنا يجي 20 30 اخ وكل واحد قدامه رغيف وملح كل الرغيف ده بالملح كل طب انا هاكله حاف لا بملح لازم تاكل تربيه نوع من انواع التربيه احنا ما نقدرش نعملها دلوقتي طبعا زمان كان الاخوه متربيين الشاهد آه، الا يحتقر اليسير منه وأن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده برضو بالمناسبة في اعتكافات آه، الت- أوائل التسعينات في 91 92 في مسجد الرحمة في الهرم عملتها فطرتهم يوم طعمية وسحرتهم يوم تمر فقط ويوم عيش حاف تربية محتاجين نتربى محتاجين يكون لينا فهم لقيمة الدنيا الدنيا الفلسو آه، لا يحتقر اليسير وأن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام كلما كثرت الأيدي على الطعام كلما زادت البركة ولو من أهلي وولدي بقت آفة يا جماعة وده اللي أنا بقوله النهاردة إن إحنا محتاجينه بقت آفة يا جماعة وده اللي أنا بقوله النهاردة إن إحنا محتاجينه إعادة الأسرة وجود الأسرة ده الاجتماع الأولاني للوصول إلى الأمة إعادة الأسرة لأب وأم وأولاد وبنات يقعدوا على المائدة الصبح الفطار كله يصحى يفطر مش كل واحد لما يصحى يفطر يقعدوا على الغدا مع بعض الكل يتغدى يقعدوا على العشاء مع بعض الكل يتعشى او على الاقل وجبة ولا وجبتين في اليوم يجتمع عليهم الاب يشوف ولاده ويتابعهم والاولاد يحترموا موعد الطعام اما النهاردة كل واحد ي- بالدليفري يبعت يجيب اكل وياكل في اوضته ده كلام فارغ ضيع الاسره تكسير الأيدي على الطعام من السنة هذا هو القسم الأول قبل الأكل القسم الثاني في الأداب حالة الأكل أن يبدأ ببسم الله في أوله ويحمد الله في آخره في بداية الأكل يقول بسم الله قال صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك أن تقول بسم الله هناك رواية بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار في الطعام الذي مسته النار اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار الشاهد يبدأ ببسم الله في أوله ويحمد الله في آخره قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها سبحان الله العظيم في أسهل من كده في الرضا ربنا يرضى إنك تأكل تقول الحمد لله تشرب تقول الحمد لله سبحان الله العظيم اللهم ارزقنا رضاك يا رب ومن ذلك أن يأكل باليمنى يا غلام سم الله وكل بيمينك الأكل باليمين مش سنة فرض الأكل بالشمال مش عيب ده حرام وينبغي أن يشهر هذا بعض الناس بيفكر ان الاكل باليمين يقولك انا عارف ان الاكل باليمين سنة بس انا متعود اكل بالشمال لا مش سنة ده ايه ده فرض الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال والحديث في صحيح الجامع لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال نهي نهي تحريم ابنك الصغير الطفل لما يجي يأكل بالشمال اضربه على ايده ما تاكلش بالشمال كل باليمين كل باليمين بالطريقه المستعمله في البيت كل بيت له طريقه كخ كده عيب كده غلط ولد عبد الله الصغير لما يجي ياكل بالشمال او يشوف حد يقول له كده عيب كوبايه تعور ايدك هو سمعها كده حفظها كده خلاص طلعت كده ان هي الاكل باليمين والشرب باليمين عشان ايدك ما تتعورش الشمال هتتعور تتجرح يعني يقصد الشاهد ايه ان الانسان ينبغي ان ي- يعود اولاده انا رأيت اناسا في زماننا من خمسين سنة بقى ها ربط لابنه ايده الشمال ورا ظهره اثناء الاكل عشان ياكل باليمين يوم اتنين تلاتة كل باليمين انا عندي ابنتي كل شيء بالشمال تكتب بالشمال وتكنس وتطبخ بالشمال وتأكل باليمين اليمين لا تستعمل عندها إلا في الأكل فقط ضعيفة يبقى إذا ممكن الإنسان الأشول اللي هم بيقولوا عليه إيه؟ أعسر يقدر يستعمل اليمين في الأكل والشرب يقول لك هوقع على نفسي مرة واتنين هتوقع على نفسك وبعد كده تتعود الناس بقى اللي بياكلوها نزاهة بقى انه ماسك السكينة باليمين والشوكة بالشمال ده مش عايز كلام معاه الاكل باليمين فرض ومن ذلك ان يأكل باليمنى ويصغر اللقمة ويجود مضغها وألا يمد يده إلى الأخرى حتى يبتلع الأولى هذه كلها آداب آداب الطعام وكثيرا قلت أيها الإخوة أني أحبكم في الله وكثيرا قلت أن بعض الملتزمين يحتاج أن يعاد تربيته من أول من أول كخ عيب ما يصحش تربية البيت وتربية الوالدين لأنه زي ما هيجي معانا في أصول الفقه الدعوي إن في مسوخ من الملتزمين هذه الأيام في ملتزمين اليومين دول مسخ لا يمت إلى الالتزام بصلة نتيجة انعدام هذه التربية التربية الأصلية اللي في البيت بقى اللي الأب والأم كانوا يقولوا للابن إيه كخ عيب ما يصحش دي منها اللي الشيخ بيقول عليها أن يصغر اللقمة ويجوز مضغها كان زمان بيدوها لنا في المدارس دي مش عارف الحاجات دي بطلوها يقول لك ايه امضغ الطعام جيدا في الفم لكي لا تصاب بعسر الهضم كان في كراسة الخط حتى وبقى في كراسات خط اللي من دول ولا مفيش الشاهد ايه ان تجويد المضغ هو يقصد من الثلاثة دول تصغير اللقم اللقم ان يصغر اللقمة ويجود مضغها وألا يمد يده إلى أخرى حتى يبتلع الأولى العفة عفة النفس أثناء الطعام ما يبقاش آه، مفجوع نهم ولا يزم مأكولا زي ما قلنا لا يحتقر اليسير فلا يزم مأكولا ومن ذلك أن يأكل مما يليه ده أمر النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يا غلام كل ب- سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك مما يليك من قدامك القصعة موضوعة طبق آه، مثلا أرز ما تمدش إيدك من الناحية التانية كل من قدامك لكن لو إنسان مش قدامه سلطة ومد إيده من جنب السلطة من بعيد يبقى مش مش معناه إنه ما أكلش مما يليه لا هيفضل يأكل مما يليه رز بس امامه اشياء اخر بعيدة عن يديه مش مما يليه ما فيش مشكلة لكن لو اكتفى بما يليه ب- مما يليه لكان هذا ايضا اعف لنفسه ها- قال كده ومن ذلك ان يأكل مما يليه الا ان يكون الطعام متنوعا كالفاكهة الشيخ بيقول كالفاكهة لانه ما يعرفش ان الطعام بيتنوع ما كانش فيه ساعتها وليأكل بثلاث اصابع هم الثلاث اصابع السباحة والوسطى والإبهام اللي يتاكل بيهم ومن ذلك وليأكل بثلاث أصابع وإذا وقعت لقمة أخذها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمط عنها الأذى وفي رواية فلينفخها ثم ليأكلها فإنه لا يدري في أي طعامه حلت البركة في رواية ولا يتركها للشيطان كل اللقمة اللي تقع منك وخليك متواضع في الأكل عشان ربنا يزيدك من نعمه اكتفي على هذا المقدار استكملوا اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية قل هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم